صمويل الثاني إصحاح 23 هذه هي كلمات داود الأخيرة وحي داود ابن يسى ووحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني قال إله إسرائيل إلي تكلم صخرة إسرائيل إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس كعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر أليس هكذا بيتي عند الله لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي نكتفي بالحتة دي آخر كلام يقوله داود إيه لو واحد عادي هيقعد يوصي العيال ويوزع التركة ويشوف مين الملك اللي بعده لكن كلمات داود الأخيرة هي كانت كلمات تسبيح وكلمات صلاة هتلاقوها مذكورة في أكتر من مكان لكن ده واحد منهم يعني لأن داود كان رجل صلاة طول حياته فطبيعي في آخر حياته بيودع الناس بالصلاة وبيقابل ربنا بالصلاة داود رجل صلاة ده موضوع طويل بس يمكن الوقت ما سمحش ان احنا ناخده لكن هقول لكم كام آية من حياة داود يورينا يعني ايه الصلاة في حياة داود اولا قال سبع مرات سبحتك وفي كل يوم سبع مرات سبحتك على احكام عدلك وفي حتة تاني يقول في نصف الليل قمت لأسبحك و... وفي حتة تاني قال أما أنا فصلاة يعني لما دوروا على في تفسير حياة داود هو كان بيصلي امتى البعض قال انه كان له مواعيد صلاة والبعض قال انه من كتر حبه للصلاة بقت الصلاة هي كل يومه يعني هو وسط الناس بيصلي وسط المشاكل بيصلي وهو داخل ينام بيصلي أول ما يصحى يصلي بعض المفسرين قالوا مخطوطات اليهودية تقول انه كان يعلق القصارة فوق سريره أول ما عينه تفتح يمسك القصارة يقول له مزمورين ثلاثة عارفين طبعا مزاميره كانت عبارة عن تراتيب زي ما بترتله كده فكان رجل صلاة من ساعة ما عرفناه كراعي غنم طفل صغير ماشي في في الطبيعة فرحان بيها وشايف السماء بتسبح والأرض بتسبح لغاية ما بقى راجل عجوز ومالك عظيم ولسه برضه بيسبح ربنا لا الملك شغله ولا الغنى شغله ولا أولاده شغلينه ولا زوجاته شغلينه فكان داود رجل صلاه وفي نهاية حياته كان بيودع الناس بالصلاة وحي داود بن يسى وحي الرجل القائم في العلا يعني ايه الرجل القائم في العلا داود كان يمثل الإنسان المسيحي أو الإنسان السماوي القائم في العلا الصلاة كتير تخلي الواحد قائم في العلا بمعنى مش واقف على الأرض مش في الدنيا مخه مشغول بربنا كأنه مش من الدنيا دي طبعا انت عارفين المسيح له المجد منتظر مننا كلنا كده يقول لست لستم من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم وقال إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من هذا من هذا العالم لهذا يبغضكم العالم فالمسيح له المجد كان دايما ينبهنا ان احنا مش من العالم ده امال احنا من فين احنا من العلا احنا من فوق احنا من فوق داود عاش المعنى ده بالرغم ان هو في العهد القديم اتعجب من هذا الشخص انه عاش بعض المعاني ال- العميقة جدا في العهد الجديد يعني وصية محبة الاعداء ما كانتش وصية عهد قديم يعني في العهد القديم بسبب يعني مستوى الناس كان ربنا يقول لهم تحب قريبك وتبغض عدوك على قدهم دول لسه ناس طالعين يعني من القتل والغلب لكن داود نط السنين كلها وكأنه سمع المسيح بيقول سمعتم أنه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم فأحب داود أعداءه في زمن لم يكن أحد يعرف هذه الوصية كانش حد يعرف يعني ايه محبة أعداء كان ك- كبيرهم يحبوا ناسهم وكفاية لأنه القائم في العلا ده راجل سماوي ما كانش من الأرض داود النبي يقول في مزمور من مزاميره حاجة غريبة جدا يقول أن الله لا يصر بالذبايح ولا بالثيران إيه اللي أنت بتقوله ده في الوقت اللي الشعب عمال يذبح ذبايح ويقدم ثيران و- وده الق- الناموس الطبيعي بتاعهم الناموس ال- الموساوي بتاعهم يقول على فم الله هل أصر بالذبايح هل أصر بالثيران لا آخذ من حظائرك ثيرانا ولم ولا أعتدى اذبح لله حمدا واوفل عليه نذورك ايه الكلام ده ايه اللي انت بتقوله ده يا داود في وقت الذبايح والثيران هي الذبيحة المطلوبة يقول في مزمور الخمسين اللي احنا بنقوله كل يوم اخر كلمة نقول فيها ايه لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي ولكنك لا تصر بالمحرقات إزاي تقول كده إزاي تقول لا تصر بالمحرقات ده أنت يهودي وكان طول النهار بيقدموا محرقات وذبايح إزاي عرفت أن الله لا يصر بالمحرقات جبتها منين دي بالروح القدس اللي فيه عرف ما في قلب الله أن هذه الذبايح والمحرقات هي إشارة للمسيح لكن هي ذبيحة واحدة اللي هتعجب ربنا هي ذبيحة ابنه الوحيد فهو قال يا جماعة صدقوني ربنا ما يفرقش معاه الذبايح والمحرقات في زمن أعتقد لما كانوا يسمعوا يقولوا الراجل ده فاوت أهو مالك هنعمله له إيه لكن يعني ما كانش حد يعجبه الكلام ده لكن هو بالروح القدس كان ينظر أبعد جدا من الزمن اللي هو فيه أنت لا تصر بالمحرقات إنما القلب المنكسر المتواضع أنت لا ترزله آه وحي الرجل القائم في العلا القائم في العلا يمكن اسم جميل لداود النبي يعني لو حبيت تلخص حياة داود النبي تقول كان هو الراجل القائم في العلا كان دايما عالي كان دايما سماوي كان متعالي عن الصغائر ابشالوم ابنه عاوز يموته يهرب بدل ما يقف يواجه ابنه ويكرهه شاول آه، عاوز يموته يهرب مع ان هو الملك الحقيقي آه، يقع ابنير بعد كده يقع معاه كان يهرب وكل واحد من اعدائه دول يسقط يبكي عليه ايه ده ده راجل مش من الدنيا انما هو القائم في العلا شخص سماوي مخه في السماء بيسمع السماء بتسبح ربنا والارض بتسبح ربنا وهو شغال معاهم تسبيح وينتظر ان يقف امام الله صبح وظهر وليل وعصر وفي كل وقت مسيح اله يعقوب ومرنم اسرائيل الحلو اتقال عليه ثلاث كلمات الرجل القائم في العلا مسيح اله يعقوب مرنم اسرائيل الحلو وكأنهم بينبهونا إلى ثلاث أبعاد في حياة داود داود السماوي اللي مخه مع ربنا على طول داود الممتلئ بروح الله الممسوح داود المرنم رجل التسبيح والفرح مرنم إسرائيل الحلم روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله هو كأنه بيلخص حياته هو تسلط على الناس بخوف الله لأنه بار لكنها نبوة عن الملك الحقيقي اللي جاي يتسلط على كل الأرض المسيح البار الوحيد بعد كده يقول أليس هكذا بيتي عند الله لأنه وضع لي عهدا أبديا مين فينا وهو داخل على ساعاته الأخيرة بيبقى مركز في وعد الله بالحياة الأبدية دي برضو مهمة أوي المفروض الواحد فينا كل ما يقرب من ربنا كل ما يشتاق للسمع ده النمو الطبيعي في الحياة الروحية بولس الرسول نستغرب منه في فيليبي يقول أنا محتار بين حاجتين إيه الحاجتين دول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم يعني اللي محيره اللي بيختار بين حاجتين يروح السماء ولا يكمل خدمة والاتنين عاجبينه والاتنين فرحان بيهم بس مش عارف يختار وبعدين يقول ولكني إذ, إذ أعلم أني ألزم من أجلكم أعلم أني أبقى في الجسد بس أصلا أنا شايف إن لسه الخدمة محتاجاني فأنا قلت لربنا يسيبني شوية إيه ده واحد نفسه يروح السماء ويكمل خدمته هو ده كل اللي شغله وال وال والشهوتين أحلى من بعض في قلبه لكن إن كان على لو هيفكر في نفسه يقول لا السماء طبعا ذاك أفضل جدا أفضل من الخدمة آه أفضل من حب الناس آه أفضل من مركزك كملك إسرائيل آه أفضل من أفضل من كل حاجة ذاك أفضل جدا لكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم لسه ورايا شغل وخدمة فأنا برضه عاوز أخدم نفسنا نوصل للحاجات دي إن الواحد يبقى مشتاق للسماء ولما يجيله خبر إن السماء قربت يفرح قوي ولو ربنا سابه يعيش على الأرض يبقى كل شغله الشاغل أنه يلزم من أجل الخدمة إنه قاعد على الأرض يتمم الرسالة اللي ربنا سايبه يعملها ويبقى لو جاله لحظة اختيار يقول اختار ايه يقول انا محتار زي ما بولس قال انا محتار اختار ايه لو سابوني اختار برغبتي اقول اروح السماء لكن لان ورايا عيال ورايا مسؤوليات اقول سيبني يا رب اكمل بس رسالتي وبعدين اجيلك ولكن تعلم قلبي ان هناك افضل جدا فهنا داود يقول أليس هكذا بيتي عند الله لأنه وضع لي عهدا أبديا أبديا هنا يعني بلا نهاية فهنا جاب سيرة السماء إن في عهد بينه وبين ربنا عهد لا ينتهي بحياته إذا داود بالروح القدس انتظر الحياة الأخرى وانتظر الحياة الأبدية وعرف أن العهد اللي بينه وبين ربنا عهد لن ينتهي بحياته كما كان يعتقد اليهود اليهود كانوا كتير منهم تعرفوا جماعة الصدوقيين كانوا يؤمنوا أنه ليس هناك قيامة زي جماعة بتوع بعض يعني الناس اللي بيشتغلوا النهاردة بينكروا حقيقة القيامة وكان اليهود كل شغلهم الشاغل يورثوا الأرض كل اللي يهمهم الخير اللي على الأرض بس لكن داود لأنه ممتلئ بالروح ما كانش لا فرحان بالأرض ولا بالملك الأرضي ولا بالغنى كشف ده كله لكن كان عينه على العهد الأبدي وعلى الحياة الأبدية أليس هكذا بيتي عند الله وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا أعتقد أنه معلمنا بطرس الرسول غش منه كلمة محفوظ دي لأنها كلمة محدش قالها غير في العهد الجديد غير بطرس قال لهم لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم هو غششها من داود أن هناك ميراث محفوظ الورث على الأرض مهما حافظت عليه لولادك ما تضمنش ما تضمنش إيه اللي هيحصل لكن الميراث اللي أعده ربنا لأولاده محفوظ في السماوات لأجلكم واحد يقول طيب الميراث محفوظ لأن ربنا بيحرسه دي حاجته لكن أنا نفسي عقبال ما هوصل ده أنا أكون يعني ضعت 100 مرة بطرس الرسول يطمنا ويقول إيه الميراث محفوظ لأجلكم وأنتم بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير يعني الميراث محفوظ وعليه حصانة وصيانة شديدة جداً وانتوا كمان محروسين بقوة ربنا عشان توصلوا تورثوا هذا الميراث المحفوظ كلام مريح قوي فهنا داود حس بكل المعاني دي بالرغم انه في العهد القديم انه يفصلوا عن المسيح ووعوده مئات السنين لكن لان الكتاب واحد والروح واحد فالرسالة واحد وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا أفلا يثبت كل خلاصي بعد ما وعدني بده كله مش هيثبت خلاصي ده لازم هيخلصني هيخلصني من ايه طب انت فاضل لك ايه انت راجل عجوز وغلبت اعدائك وخلصت من كل حاجة انهي خلاص اللي بتتكلم عليه مفيش غير الموت الخلاص من الموت للحياة الابدية عشان كده تلاحظوا في بداية الكنيسة الاولى لما كانوا يوعظوا اليهود كانوا يستخدموا كلمة مهمة قوي من كلمات داود النبي عشان يقنعوا اليهود بالمسيحية هتلاحظوا الكلام ده اتكرر في أكتر من وعظة في سفر الأعمال أذكر منها حدث واحد بس بطرس في وعظته المشهورة يوم الخمسين قال إيه قال بصوا يا جماعة داود قال كنت أرى الرب أمامي في كل حين مزمور 16 كلام ده في أعمال اتنين أنا بوريكم إزاي الآباء الرسل كانوا بيستخدموا كلام داود لأن هم فهموا أن داود كان فاهم الخطة كلها وقصة الخلاص كاملة بالروح القدس فيقول داود يقول كنت أرى الرب أمامي في كل حين إنه عن يميني كي لا أتزعزع لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك طب هما كانوا بيستخدموا الكلام ده ازاي يشرح بطرس يقول أيها الرجال الأخوة يصاغ أو يصوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم معنى كده أن كان قبر داود معروف أنا معرف أنا روحش القدس لكن معرفش قبر داود معروف لغاية دلوقتي ولا لا لكن في الزمن اللي كان بيوعظ فيه بطرس الرسول بيقول لهم أظن كلكم عارفين أن داود مات وقبره عندنا لغاية النهاردة فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا فيسوع هذا أقام الله ونحن جميعا شهود لذلك دي هيكرروها كذا واحد بولس برضه لما يوعظ هيستخدم نفس الشاهد ده كانوا يحبوا قوي الحتة دي من كلمات داوود النبي لأنها كلمة دقيقة جدا لما يقول لن تدع قدوسك يرى فسدا عرفتني سبل الحياة ستملأني فرحا مع وجهك جسدي يسكن على رجاء يعني داود داخل على القبر ويقول له يا رب انا عارف العهد اللي بيني وبينك انا هنام بس انت هتيجي تصحيني فانا جسدي يسكن على رجاء رجاء الايه رجاء القيامة طبعا فانا مش خايف داود بالروح القدس عاش معاش قديس العهد الجديد انه لم يكن يخاف من الموت لانه شاف المسيح بروح النبوة وشاف قيامة المسيح وشاف الافراح الابدية وانتظر المجيء وكان فرحان جدا فكان يقول له أنا يا رب شايفك قدامي وتهلل لساني وسر قلبي وجسدي يسكن على رجاء ولن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا زي ما قلنا النبوات تنطبق على الشخص وعلى المسيح وعلينا الكلام ده ينطبق على داود اه طبعا ينطبق على داود لانه بيقول له يا رب مش هتسيب مسيحك يرى فسادا هدخل القبر اه بس مستني تصحيني على رجاء القيامة والكلام ينطبق بدقة أكثر على ربنا يسوع المسيح له المجد الذي دخل القبر وقام منتصرا وينطبق على كل قديس ومسيح بعد كده في العهد الجديد ان احنا ندخل القبر على رجاء ونقول له يا رب لن تدع قدوسك يرى فسادا جسدي ايضا يسكن على رجاء لذلك سر قلبي وتهلل لساني يبقى الواحد داخل على الموت يقول ايه لذلك سر قلبي وتهلل لساني عكس الدنيا كلها الناس كلها تترعب من السيرة دي والإنسان المسيحي اللي عايش بقلب داوود يقول له يا رب سر قلبي وتهلل لساني لأن جسدي يسكن على رجاء أنا داخل أنا وأنت اللي هتصحيني محدش في غيرك هيصحيني داوود عشان كده يقول وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء متقنا في كل شيء يعني خطة ربنا ما فيهاش ثغرة ترتيب ربنا كامل حكيم جدا متقنا في كل شيء احنا ساعات في حياتنا نحس ان الدنيا ملطشة معانا وعشوائية وفي احداث بتحصل ملهاش معنى في ناس تعتقد في كده لكن هيجي اليوم ان كان في الارض او في السماء اللي نكتشف مع داود النبي التعبير ده ان عهدك يا رب عهد ابدي متقنا في كل شيء يعني ما فيش لحظة في حياتك ما كانتش محسوبة ما فيش ترتيب ولا تدبير في حياتك كان عشوائي يمكن قلت لكم مرة على التشبيه بتاع لوحة الكنفة الناس لما تبص على لوحة كنفة من ظهرها تلاقي شخبطة خطوط خيوط داخلة وطالعة كده منعكشة أحمر فأزرق فأخضر ف... احنا بنبص على حياتنا على الأرض من ظهرها فشايفين الدنيا منعكشة ايه اللي خلى المشكلة دي تحصل في الوقت ده وايه اللي جاب ده هنا و... وتمشي سكة وتضطر ترجعها وتروح مؤتمر والمية تتقطع وشغل حاجات غريبة جدا خطوط غريبة عشوائية لكن لما تروح السماء تلاقي تبص على لوحة الكنفة من وشها تكتشف ان نفس الخطوط اللي كانت ملخبطة دي اتاريها بترسم صورة جميلة جدا بس انت مش شايفها انت شايف ظهرها فاهمين المعنى يعني حياتنا اللي احنا مش شايفين معنى لتفاصيلها ولا أحداثها في الحقيقة كل التفاصيل والأحداث اللي فيها متقنة في كل شيء داود وهو شيخ على فراش الموت يسترجع من أيام ما كان أبوه وأمه بيعاملوه نكرة أبي وأمي تركاني وإخواته بيبص لهم كده يلاقيهم جتت ومناظر ويغير منهم ويعيني هو صغير وقصير وحالته حال وبعدين يشوف ايه اللي حصل على مر الايام الاسد والدب وجولياط وصمويل لما مسحه وبعدين لما فضل يهرب من شاول وكم مرة يجي يمسكه وما يعرفش وبعدين شاول يموت في الحرب بعدين يبقى ملك وبعدين يقع وقعات وحشة وربنا يقومه تاني ويتوب ومن مجد إلى مجد لغاية ما يوصل للحظة اللي مستني يقابل فيها ربنا فيقول له يا رب عهدك أبدي متقن في كل شيء ما فيش حاجة كانت بتحصل كده حتى أخطائي كانت جزء من الخطة حتى الحروب كانت جزء من الخطة حتى الأيام المرة اللي شفتها مع أولادي إن كان أبشالوم ولا أمنون كانت جزء من خلاص نفسي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي مش هقدر اخدها آية آية فهنط بسرعة على في نفس الإصحاح لأنه بيحكي قصة غريبة يذكرها يبدو انها مش حاصلة في الفترة دي قبلها لكن من القصص اللي ما كناش اتذكرت قبل كده فيقول في مرة من المرات وهم هربانين في مطارة عدلام الكلام ده هتلاقوه عدد 13 نفس الإصحاح عدد 13 يقول نزل الثلاثة من الثلاثين رئيسا كان حوالي 30 راجل عتاولة داود بعد كده رؤساء الجيش بتوعه كانوا 30 كل واحد منهم معمول له ريكورد الكام رقبة شالها يعني كانوا رجال حرب أبطال وكانوا كلهم يفدوا داود فكان بيتحرك حواليه 30 جبار بيحرسوه وكلهم بيحبوه جدا وكان التل... فبيقول نزل الثلاثة من الثلاثين رئيسا وأتوا في الحصاد إلى داود إلى مغارة عدلام وجيش الفلسطينيين نازل في وادي الرفائيين بيفتكر يعني قصة من القصة و... وكان داود حينئذ في الحصن وحفظت الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم أحد الحروب اللي بينه وبين الفلسطينيين كان الفلسطينيين احتلوا بيت لحم اللي هي مدينة داود اللي اتربى فيها اللي اتولد فيها وكان هو في الحصن في مدينة صهيون وحواليه رجالته فتأوه داود وقال من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب هو بيت لحم دي ليها ذكريات جميلة عنده دي القرية اللي اتولد فيها وتربى فيها فهو رجالته حواليه كده قال كده وما كانش دريان ان هم بيسمعوه قال يمين يجيب لي كوباية مية من بير بيت لحم هو عارف انها مش ملكه دلوقتي الجيش كله هناك الفلسطيني هناك فيقول فشق الأبطال الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه وأتوا به إلى داود فلم يشب يشأ أن يشربه بل سكبه للرب إيه ده ليه كده وقال حاشا لي يا رب أن أفعل ذلك هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم فلم يشأ أن يشربه هذا ما فعله الثلاثة أبطال يعني إيه القصة دي قد كده كانوا رجالته يحبوه مجرد عرفوا بس انه نفسه في كوباية مية من بير بيت لحم نزلوا ثلاثة من الجبارين دخل وسط جيش الفلسطينيين ده عمل فدائي ده يعني لازم يموتوا ده جيش وفضلوا يعفروا لغاية ما وصلوا للبير وسحبوا شوية مية ورجعوا تاني عشان يدوا له شوية المية اللي كان نفسه فيهم هو لما شاف المنظر ده قال لا ده دم الرجالة يعني لو كان واحد منهم اتأذى عشان انا اشرب كوباية مية استحرم فسكبه للرب قال له رب اقبل انت التعب ده ليك انت ما يصحش اقبله لنفسي برضو دي من قلب داود ان داود لم يستغل محبة الناس ليه ابدا وما فرحش بمكانته بالرغم اللي حواليه ابطال ومش بس يفدوه ده كوباية مية يموتوا عشانها ومع هذا ما هو ما يقبلش الكلام ده سكبه للرب ليه لانه محبة الناس ليه يحولها على ربنا يستخسر في نفسه حب الناس ويشوف ان هو مش هو اللي المفروض يتحب اللي يتحب ربنا اللي يستاهل يتحب ربنا الخادم الامين لازم ينشغل ان اي حب يتوجه له يحوله على ربنا وانه ما يفرحش ابدا بتعلق او حب الناس ليه لكن يبقى عاوز بأي طريقة ينبههم انه اللي يتحب صحيح ده ربنا مش هو ننط على اخبار الايام 28 برضو نهاية داود عشان نشوف ما في نهايته من تعاليم وجمع داود كل رؤساء اسرائيل ورؤساء الاسباط ورؤساء الفرق اخبار ايام الاول 28 الخادمين الملك ورؤساء الألوف ورؤساء المئات ورؤساء كل الأموال والأملاك التي للملك ولبنيه مع الخصيان والأبطال وكل جبابرة البأس إلى أورشليم جمعهم بقى آخر إيه قعدة هيقعد معاهم عشان يودعهم نشوف هيقول لهم إيه إحنا شفنا هو بيقول لربنا إيه بيكلموا عن العهد الأبدي ويقول له أنا القائم في العلا واللي مشغول بالسماء طب هيوصي الناس يقول إيه ووقف داود الملك على رجليه كأنه يعني بالعافية واقف على رجليه وقال اسمعوني يا إخوتي وشعبي كان في قلبي واحنا بندور على قلب داود كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلهنا وقد هيأت للبناء ولكن الله قال لي لا تبني بيتا لاسمي لأنك أنت رجل حروب وقد سفكت دما وقد اختارني الرب إله إسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكا على إسرائيل إلى الأبد لأنه إنما اختار يهوذا رئيسا ومن بيت يهوذا بيت أبي ومن بني أبي سر بي ليملكني على كل إسرائيل ومن كل بنية لأن الرب أعطاني بنين كثيرين إنما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على إسرائيل وقال لي إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري لأني اخترته لي ابنا وأنا أكون له أبا وأثبت مملكته إلى الأبد إذا تشدد للعمل حسب وصاياي وأحكامي كهذا اليوم والآن في أعين كل إسرائيل محفل الرب وفي سماع إلهنا احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم لكي ترثوا الأرض الجيدة وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار فإذا طلبته يوجد منك وإذا تركته يرفضك إلى الأبد انظر الآن أن الرب قد اختارك لتبني بيتا للمقدس فتشدد واعمل ملخص الوصايا ايه بيوصي الناس يقول لهم ايه انا ربنا اختارني وعملني ملك وانا صغير في بيت ابويا وبيت ابويا صغير في يهوذا ويهوذا ما كانش له الملك لكن هو ربنا عمل ده كله وبعدين يقول لهم الوصية الوحيدة اللي بفكركم بيها اسمعوا احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم ممكن مالك يجي يوصي حزبه من الأعداء اعملوا كيد وحوشوا كذا هو الحقيقة وصيته الوحيدة وهو يودع شعبه وصية روحية وصية روحية احفظوا وصايا ربنا ما تسيبوش ايد ربنا ابدا خليكم معاه للاخر كم واحد فينا وهو بيوصي ولاده في حياته او قرب نهاية حياته بينشغل بالحاجات انه خليك مس... خليكم ماسكين في ربنا اسمع احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب ولما جه عند سليمان قال له اعرف اله ابيك واعبده بقلب كامل هنا بيقول له ملخص حياته داود شاف العز مع ربنا لانه كان يعبده بقلب كامل قال له يا سليمان اعبد إلهك وإله أبيك بقلب كامل يعني إيه بقلب كامل يعني ما تسيبش حتة وحشة في قلبك ما تسيبش حاجة غلط جوه قلبك خلي قلبك دايما كامل أمام الله لا في حقد ولا في زعل ولا في إدانة ولا في شهوة ولا في غضب ولا في تقصير يبقى قلبك نظيف فل زي قدام ربنا ونفس راغبة لأن الرب يفحص جميع القلوب ده كلام ده مهم لينا من داوود اللي بيودع يعني تعرفين الآباء القديسين كان عندهم حاجة اسمها كلمة منفعة يتلموا حوالين الراجل اللي ماشي القديس يقولوا له قول لنا كلمة يبقى بيطلع كلامه بالعافية فيقول المختصر المفيد اللي يعني يجمع حياته كلها في الكلمتين دول فهنا احنا بنسمع ملخص حياة داوود من داوود نقول له انت سر عظمتك ايه سر قوتك ايه يقول اعبدوا الرب إلهكم بقلب كامل ونفس راغبة لأن الرب يفحص جميع القلوب يبقى أحد أسرار قلب داود أنه كان عارف أن ربنا فحص القلوب ربنا عينه على القلب فكانت دي شغلة داود فكان دايما ينظف قلبه أول بأول لأن الرب يفحص القلوب وهو كتير في مزاميره كان يقول الرب فحص القلوب والكلى ففكرة ان ربنا عينه على قلبك دي كانت شغلة داوود وعشان كده كان قلبه دايما نظيف ويفهم كل تصورات الافكار اذا طلبت يوجد منك يوجد منك يعني هتلاقيه جنبك على طول واذا تركت يرفضك للابد وبعدين قال لهم انا انشغلت جدا ببناء بيت ربنا لكن ربنا ما سمحش الا ان ابني طبعا في واحد يقول ليه ربنا ما سابش داوود ابني حتى احنا بعد كده اكتشفنا ان داوود حياته احلى من سليمان طب مش كان داود يستاهل يبني هي كانت إشارة أن ابن داود اللي هيبني البيت البيت اللي من حجارة سليمان لكن البيت الأبدي ده بقى إيه صليب ربنا يسوع المسيح أو كنيسة العهد الجديد فاهمين فداود أعد لبناء البيت كعهد قديم ولكن المسيح ابن داود هو اللي بنى البيت عشان كده في سفر العبرانيين يقول بيته نحن يقولها كده في سفر العبرانيين بولس بيته نحن احنا بيت الع... بيت المسيح احنا البيت اللي كان ربنا بيخطط لبنائه من زمان فهنا داود آه يعني قال له لا بص بنى البيت ده اكبر منك هسيب ابنك سليمان يبني بيت كده يعجبهم هيكل لكن مش هو ده ده الهيكل ده انا هقول لهم في الاخر ان حجر على حجر مش هيقعد فيه لكن البيت هسيب البيت الحقيقي هخلي ابنك بقى اللي عليه العين هو اللي هيبني وصلنا يا ابن داود لأنه بنى لنا بيتا آخر إصحاح 29 نقرأ في حتة صغيرة خالص عدد 10 أخبار 29 عدد 10 أنا بس عاوز يعني نوصله السماء قبل ما نروح وبارك داود الرب أمام كل الجماعة 29 10 وقال داود مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل دي آخر صلوة قالها مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من, من الأزل وإلى الأبد لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد لأن لك كل ما في السماء والأرض لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع والغنى والكرامة من لبنك وأنت تتسلط على الجميع وبيدك القوة والجبروت وبيدك تعظيم وتجديد الجميع الآن يا إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل حد يقول لي الكلام ده شبه إيه موجود فين تاني حاجة زيه ها البسخ والبسخة جايبينها من فين من سفر الرؤية اللي أنا عاوز أقوله إيه دي لغة التسبيح في السماء لك القوة والمجد والبركة والعظمة فوق تاتي جون بتاعتنا دي دي احنا اساسا غشينها من تسبيحة السماويين في الرؤية كل واحد يقرب من ربنا خالص ينطق لسانه بتسبيح السماء عشان كده حتى في القداس الإغريغوري نقول أعطيت الذين على الأرض ها تسبيح السرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين احسبنا مع القوات السمائية داود بالروح بقى يقول اللي بيتقال في السماء بقى ينطق بنفس الترانيم والمعاني والتسابيح اللي بتتقال في السماء لك يا رب العظمة والجبروت والمجد والكرامة والعزة احنا ساعات الكلام ده بالذات يطلع مننا بارد قوي يعني تيجي عند الحتة لأن لك كل قوة مجد وتلاقي كل الناس بتكروتها الحتة الأخيرة دي في الصلوات مش طالعة من قلب حد لأن احنا قلوبنا لسه على الأرض لكن تلاقي الناس اللي قلوبها في السماء هي دي الحتة المهمة عندها لك المجد والبركة والعزة والكرامة الحتة دي يقولوها بنفس يقولوها بحماس شديد يقولوها مستطعمينها ليه لأن مخهم في السماء وحاسين بربنا ومجده وعظمته كأنهم حتة من السماء لا ولكن من أنا شوفوا بقى الآخر لحظة في حياته لسه بيقول إيه من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا ننتدب يعني نرشح يعني يعني عينتنا نبني لك بيت وعينتنا واخترتنا شعب ليك فبيقول مين انا ومين ده شعبي عشان تدينا البركات دي كلها لآخر لحظة في حياة داود بيقول من أنا أنا كنت مين عشان أشوف العز ده كله لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك عارفين الآية دي أغلبكم حافظها دي قالها داود في آخر لحظة في حياته قال له منك الجميع ومن يدك أعطيناك يعني إن كنا هنقدم لك حاجة يا رب في الحقيقة كله من فضلة خيرك أنت منك كل حاجة ومن يدك أعطيناك لأننا نحن غرباء أمامك ونزلاء مثل كل أبائنا أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء أيها الرب إلهنا كل هذه الثروة التي هيأناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك إنما هي من يدك ولك الكل وقد علمت يا إله أنك أنت تمتحن القلوب تاخدوا بالكم الحاح على كلمة القلب بقى واخد باله قوي من الحتة دي بقت واضحة جدا قصاده في آخر حياته إن ربنا كان بيقيس قلبه طول حياته فقال له يا رب أنا فهمت كويس إنك أنت بتمتحن القلوب وتسرب الاستقامة أنا باستقامة قلب انتدبت بكل هذه والآن شعبك الموجود هنا رأيت بفرح ينتدب لك ينتدب هنا يعني يبتدي يجيب العطايا اللي هيبنوا بيها البيت يا رب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل أبائنا احفظ هذه إلى الأبد في تصور أفكار قلوب شعبك وأعد قلوبهم نحوك وأما سليمان ابني فأعطه قلبا كاملا ليحفظ وصاياك وشهاداتك وفرائدك وليعمل الجميع وليبني الهيكل الذي هيأت له ثم قال داود لكل الجماعة باركوا الرب إلهكم فبارك كل الجماعة الرب إله أبائهم وخروا وسجدوا للرب وللملك وذبحوا للرب ذبايح وأصحابهم حرقات في غد ذلك اليوم ألف طور وألف كبش وألف خروف وأكلوا وشربوا أمام الرب في ذلك اليوم بفرح عظيم وملكوا ثانية سليمان بن داود ومسحوه للرب رئيسا وصدوق كاهنا والنط العدد 28 ومات داود بشيبة صالحة وقد شبع أياما وغنى وكرامة وملك سليمان ابن مكانه وأمور داود الملك الأولى والأخيرة مكتوبة في أخبار صمويل الرائي وأخبار ناسان النبي وأخبار جاد الرائي مع كل ملكه وجبروته والأوقات التي عبرت عليه وعلى إسرائيل وعلى كل ممالك الأرود لإلهنا كل مجد وكرامة